بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين ناخد محاضره بعنوان المسيح القائد اي خادم لازم يبقى عنده روح قياده حتى لو قلت انك بتخدم عيله انت قائد العيله دي في طريق الخلاص حتى لو بتخدم شخص أنت تقوده في طريق ربنا لو عندك فصل مدارس أحد أنت القائد بتاعه لو أمين خدمة المعنى أوضح أنت قائد لمجموعة خدام بيوصلوا الناس للمسيح لو كاهن قائد لشعب لو أسقف قائد لأبروشية فكرة القيادة وإن كانت الكلمة دي احنا مش بنقولها كتير لأن بنحب كلمة الوكيل أو كلمة الراعي أو كلمة الخادم لكن أيضا حتة القيادة دي موجودة في ربنا يسوع بشكل واضح كخادم وده موضوع تأملنا دلوقتي تعالوا نتعلم من ربنا يسوع كيف يكون خادما قائدا يعني ايه مش قيادة زي بتاعت الدنيا القيادة اللي في الدنيا مليانة أخطاء ومليانة مشاكل إنما في قيادة روحية بيعلمها لنا المسيح عشان نبقى خدام قادة روحيين أول سمة من سمات المسيح القائد أنه قائد قدوة يعني إيه زي ما شفنا في التعليم أن ربنا يسوع له المجد ما كانش يعلم بحاجة إلا لما يكون بيعملها كمان هو بالنسبة لتابعيه هو قائد قدوة يعني بالذات في علاقته بالتلاميذ التلاميذ شربوا المسيح شرب شافوا كل ما يجب أن يكونوا عليه في حياة ربنا يسوع يعني مثلا التعامل مع الجموع شافوا المسيح القائد ما ينساش اخطيت في التعبير ما ينساش نفسه ويقعد يوعظ وخلاص إنما يجي في نص النهار ويقول الجموع جاعت قائد عينه على احتياجات اللي وراه انما هم ان كان عليهم خلاص خلصت الوعظه مشي الناس لا لا هو قائد روحي يحب كل اللي حواليه فكل حاجه لها حدود شافوا المسيح له المجد كقائد يحرص تماما على الخلوه ربنا يسوع مش محتاج خلوه انما شافوه يصحى في الفجر ويقعد لوحده ويدوروا عليه لغايه ما يلاقوه في موضع خلاء طب يا رب ده انت مش فاضي طب ده احنا كنا سهرانين معاك لغايه نص الليل لا معلش لازم تلحقوا تقعدوا لوحدكم ما قالهمش توصيه بالخلوه واضحه انما شافوها فتعلموا كقاده ان كل واحد يبقى حريص على خلوته وعلى صلواته وعلى هدوءه شافوا المسيح يقضي الليل في الصلاة يعني ينعسوا منه ويفتحوا عينيهم يلاقوه بيصلي ليلة جسماني وفي ليالي قبل كده فعرفوا كيف يكون القائد رجل صلاة الحكاية مش قيادة وخلاص وجماهيرية وشعبية ومعجزات لا دي في مسؤوليات تانية ده الليل مفرز للصلاة اتعلموها من القائد الأعلى ربنا يسوع له المجد ازاي الليلة تبقى فيها صلاة كقدوة ربنا يسوع علمهم الصوم عرفوا انه صام وشافوه حتى في أكله يعني ما بيفكرش خالص في الموضوع ده اتعلموا كقادة من المسيح بسط يقعد في أي حتة يتكلم مع أي حد ويأكل أي أكل وما مفيش مشاكل ولما يعني واحد جه عاوز يمشي وراه قال له انا ماشي وراك في كل حته قال له يا ابني ابن الانسان ليس له اين يسند راسه اللي عاوز يمشي وراه يتعب لانه مش عارف هنبات فين الليله دي تعلموها التلاميذ فلما طلعوا في البلاد في العالم كلهم يبشروا كانوا خلاص ما بيفكروش ابدا هيباتوا فين ولا هياكلوا فين شافوا ده في المسيح كقائد قدوه اتعلموا منه يقدم التعليم ببساطه كل كلامه بسيط فكل الرسل بعد كده اتعلموا البساطة لما يقدموا المسيح للناس بيقدموه زي ما خدوه لأن كان المسيح لهم قدوة كقائد آه تاني نقطة في المسيح القائد التفويض أنا بتكلم بلغة يعني عالمية التفويض الديليجيشن يسموه مش كده ده مهم قوي في علم الإدارة والقيادة والتخطيط والكلام غريب بتاع الدنيا ده إنما ده عمله المسيح قبل ما يكون فيه العلوم دي ربنا يسوع كان ممكن يخدم لوحده هو في زيك يا رب خادم انت تملى الدنيا خدمة وتملى الدنيا كلام وتملى الدنيا معجزات لا لا يجي في متى مثلا عشرة يدعو الاثنى عشر ويفوض لهم سلطات التفويض تفويض سلطات فيعطيهم السلطان من سلطاته على مثلا الشياطين ويقول لهم تقيموا موتى وتفتحوا عيون أعمى وسلطاته هو الشخصية في علوم القيادة والإدارة والتخطيط اكتشفوا أن دي من أخطر النقط في حياة القائد المركزية الزيادة في القيادة بتخنق الخدمة وكلكم عارفين كده انك لما تبقى انت الوحيد اللي مسؤول طب افرض اتعطلت اللحظة وافرض عيت وافرض تعبت طب الدنيا تقف تقف ازاي تبقى خدمة ايه دي اذا ما كنتش عامل حسابك انها ما تقفش لازم ما تقفش الدنيا ربنا يسوع له المجد عمل فريق تمام وخلق واداهم سلطات وتاخدوا بالكم الفريق درجات يعني ال 12 وبعد كده 70 وحتى من ال 12 يمكن في ثلاثة مميزين وشكل هرمي كده للقيادة هو فوق خالص مسيح له المجد الرأس وتحتيه ال 12 تحتيه السبعين تحتيه جمهور التلاميذ وبيرجعوا لبعض لأن دي القيادة الحكيمة ربنا يسوع اداهم سلطات وأطلقهم روحوا اشتغلوا التفويض ده نقطة مهمة قوي بقى هما عينين ربنا يسوع وإيديه عاوز يعمل معجزة في بلد بعيدة وروح يا بطرس وعاوز يعرف أخبار بلد تانية روح يا توما واخدين بالكم وتلاحظوا بقى هنا اداهم ثقة في نفسهم كلهم تعبانين وصيادين أغلبهم وجهلة إنما اداهم ثقة في نفسهم مثالية ربنا يسوع المسيح كقائد طلع من التلاميذ التعبانين دول قيادات عظيمة جدا مين يصدق ان كل واحد منهم يفتح بلاد بعد كده يفتح بلاد ده ايه علمه ده وايه شخصيته عشان يدخل بلاد يفتحها ويغير شكلها خالص لا ربنا يسوع اداهم ثقة في نفسهم دي شطارة القائد القائد يخلي كل اللي حواليه يثقوا في نفسهم بلا كبرياء يثقوا في نفسهم من خلال ثقتهم بالله خلي بالكم في فرق بين الثقة بالنفس المطلوبة وبين الكبرياء ثقة بالنفس مطلوبة إن كانت مبنية على الثقة بالله أنا ما أنا بولس الرسول ده واثق من نفسه قوي إنما متواضع جدا واثق من نفسه ليه لأنه أستطيع كل شيء ها في المسيح يسوع الذي يقويني هو بقى اداهم الثقة بنفسهم اداهم مسؤوليات وبقوا خايفين طبعا هم نازلين زي اي واحد فيكم نزل خدمة اول مرة كان قلقان وخايف ومش عارف هيعمل ايه ومش كده انما شوية شوية بقى ربنا بيتكلم على لسانه وبيشتغل بايديه الله دي حكاية حلوة قوي ليه ايوه ربنا مش هيسيبك ده مش بس كده ربنا يسوع وهو بيفوض السلطات كقائد قال كلام عجيب قال لهم تعملون الأعمال التي أعملها ها وتعملون أعظم منها يا رب ده كلام طب أقول لك حاجة يا رب لا ياكلوا الجو منك حكاية أعظم منها دي لا دي زيادة شوية زيادة شوية بعد كده ياكلوا منك الأضواء ما عندوش خالص الحتة دي خالص من يكرمكم يكرمني ما عندوش أي طبعا ربنا يسوع له المجد في كل الكمال بس احنا بنقولها عشان احنا ما عندوش اي غيرة من اي نجم يسطع ما عندوش اي قلق من ان حد ياخد مكانه ما عندوش دي خالص ربنا يسوع له المجد بيكبر ولاده و... ومش زعلان ان الناس تمدحه ومش زعلان ان الناس تكرمهم لا ما عندوش كده طبعا بالنسبة للمسيح كله راجع للمسيح له المجد لكن بالنسبة لنا طبعا ايه يعني لما اخوك اللي فيه المسيح يكبر ويسبقك والناس تمشي وراه يا ريت مش هيروح ورا المسيح يروحوا ينبغي أن هذا يزيد وأني أنا أنقص ده القائد الروحي الصح اللي مش عينه يحجم ولاده لا يكبروا زيادة ها انما عند ربنا غير كده خالص روح يا بطرس ويرجع بقى التلاميذ ما- مش مصدقين الشياطين تخضع لنا مش يقول لهم ليكم ليكم ده ايه باسم ابدا يقول لهم يا اولاد ما تفرحوش بدي هقول لكم حاجه تفرح اكتر اكتر انت مش هتعاتبهم على الكلمه دي مش هت مش هتاخذهم على كلمه يخضعوا لنا دي هل اخذهم ليه ما انا قلت لهم هيخضعوا لكم الشياطين ده انا اقول لهم بس في حاجه اهم ان اسماءكم مكتوبه دلوقتي في السماء افرحوا بدي لان دي احلى كتير من اي انجازات في الخدمه ايه يا رب ده مش الناس هتقول يا, يا كرامتك يا بطرس طب وماله ما يقولوا الأجمل من كده في يوم خم... الخمس خب... خبزات المسيح مرضاش يظهر قدام الجموع خلى الجموع يستلموا من يد التلاميذ وشبعوا كرامة طبعا الناس مش متوقعة أبدا الأكلة دي إنما كل واحد غلبان قاعد فوجئ إن الرسول جاي شايل له قفة وبيوزع ويقول له عاوز تاني يقول له خد فيقول له ربنا يخليك ويدعي له دعوتين و- وطبعا هو ما عملش حاجه وربنا يسوع مش زعلان وماله ما عندوش غيره ابدا طب ما هم دول اللي هيشيلوا الكنيسه بعد كده عاوزهم يكبروا في عينين الناس وعاوز الناس تحبهم وتجلهم وتقدرهم وبينه وبينه بينه وبينهم يظبطهم لحسن يقع في الكبرياء انما قدام الناس ينفخهم يكبرهم ويديهم كرامتهم لكن يع- يرجع يظبطهم بقى في القعدات الخاصة قيادة حكيمة من ربنا يسوع المسيح يفوض ويوزع ولما ال 12 اشتغلوا شغلانة حلوة والدنيا امتدت قال نجيب 70 ما كفاية يا رب كفاية كفاية للحكاية تبهوأ منك لا تبهوأ ازاي مفيش حاجة هتبهوأ ولا حاجة أنا بتكلم بلغة يعني ضعيفة إنما نقصد انه ربنا يسوع عينه على خلاص العالم ودي تدخلنا في نقطة تانية القائد الروحي ربنا يسوع له كل المجد يعلمنا وضوح الرؤية المسيح له رؤية واضحة عاوز يوصل لإيه يمكن مش كل واحد من التلاميذ مستوعب الخطة بس هو مستوعب هو عارف عاوز يوصل لإيه ما ظنش التلاميذ كانوا يحلموا أبدا إن في يوم من الأيام هيوصلوا الهند والصين وآسيا الصغرى ده لو قال لهم كده في أول قعدة كانوا نطوا في البحر الصين إيه ده هم لو راحوا كفر ناحوم يبقوا سافروا إنما لا لا ما بقال لهمش كل حاجة لكن هو كانت الرؤية واضحة بعد ما تصنفروا ثلاث سنين ونص قبل ما يصعد للسماء يقول لهم إيه اذهبوا اذهبوا واكرزوا للعالم أجمع ياه ما يستحملوهاش دي ابدا في اول الكرازه انما بعد ما جربوا يلفوا القرى ويعملوا معجزات وخدوا سلطات وعرفوا الكرامه واتظبطوا على التواضع مظبوط وعرفوا ازاي يرجعوا له كقائد لا ي- يستغنى عنه ابدا قال لهم الموضوع بقى اكبر من كده كمان مطلوب تروحوا للدنيا كلها ايه ده وضوح الرؤيه المسيح له المجد شايف رؤيه واضحه ما بيقفش عند قرية واحدة سمة جميلة تانية من سمات ربنا يسوع له المجد كقائد نقول الإيمان بالعمل الجماعي هي قريبة شوية لفكرة التفويض لكن مقصود بيها إيه ربنا يسوع يثق تماما ان ال 12 هيعملوا شغل احسن من اتنين السبعين هيعملوا أحسن من الاتناشر لكن في شروط لنجاح العمل الجماعي أهمها على الإطلاق أن يكون لكم حب ها بعضكم نحو بعض قال لهم شوف أول شرط تحبوا بعض تتفهموا تقبلوا بعض تحترموا بعض تقدروا بعض تتشاركوا في حياتكم عشان بعد كده تخترقوا العالم محدش يقدر يغلبكم بس لو انتوا فريق مش لو انتوا افراد في فرق بين افريد فريق وافراد لا انتوا فريق جسد المسيح واعضاءه افرادا الاعضاء كلها متجانسه شوفوا الجسم ده انا لما بحرك صابعي كده 100 حاجه اشتغلت مع بعض بانسجام عجيب ربنا خالق كده اعصاب على شرايين على على موجات من المخ على حاجات كده واحنا مش واخدين بالنا لكن لو صباع متخانق مع اخوه يبقى الجسم ده مريض معرفش يشتغل ابدا معرفش يشيل كوبايه فالمسيح له المجد علمهم يشتغلوا مع بعض وعلمهم يحبوا بعض وعلمهم يقبلوا بعض ويحترموا بعض مختلفين جدا ايش جاب متى العشار لبطرس الصياد ايش جاب سمعان الغيور اللي روحه في مناخير الغيورين دول كانوا ثورجيه كانوا بيقوموا بثوره على الرومان فده واحد منهم يعني حامي قوي اللي قعدوا مع يوحنا ده اللي كله روقان وطيبه وهدوء انما ال 12 متفاهمين جدا وحبايب جدا و... وتلاقيهم بعد كده بياخدوا قرارات ولا اجمل مجلس اداره في اي حته في الدنيا شوفهم كده في مجمع اورشليم لما يقعدوا ويحلوا مشكله ضخمه في الكنيسه منتهى التفاهم منتهى الاحترام لبعض طب دول جماعه جهله دول واخدهم كلهم ما ينفعوش في حاجه بس اتعلموا صح عرفوا ازاي يشتغلوا كفريق عشان كده اخترقوا العالم كله ما قدرش عليهم روح ربنا اللي فيهم مخليهم كلهم متماسكين ومتحابين جدا عشان كده يوم ما جه الشيطان يدخل وسطيهم بسؤال فاكرين السؤال من الاعظم عمل اجتماع سريع وشدهم هنا القائد يتدخل وقت اللزوم كانوا من ورا ظهره دخل الشيطان ووشوشهم بسؤال مين الأعظم قال لهم كنتوا بتتكلموا في ايه في السكة اتكسفوا عارفين ان السؤال ده يزعله جدا وجاب العيل الصغير وحطه في النص وقال لهم بصوا بصوا رؤساء العالم يسودونهم ده نظام الدنيا والعظماء يتسلطون عليهم أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا القائد اللي يعرف بسرعة يلاقي لخبطة يصلحها ما يسيبهاش تسرح لأن لو فضلوا يقولوا مين الأعظم وقعت الحكاية كلها ولما الكنايس في يوم من الأيام قالت مين الأعظم اتشقت الكنيسة كلها سبب الانشقاق تاريخيا سؤال من الأعظم الحقيقة ما كانش السؤال من هو المسيح هو السبب إنما السؤال اللي شق الكنيسة كان من الأعظم نقطة كمان في جمال قيادة المسيح له المجد العلاقة الخاصة بالقادة المساعدين أو بالسب ليدرز يعني أو بمجموعة العمل ربنا يسوع المسيح له المجد كقائد كان ممكن يغرق في المهمات اللي وراه ده المسيح جاي يخلص العالم أخطر مهمة في تاريخ البشرية طبعا إنما نفاجأ أن ربنا يسوع المسيح له المجد حريص أنه يدي وقت للتلاميذ وللسبعين رسول يمكن أكتر من وقت الجموع وبينه وبين كل قائد منهم قائد صغير لسه في علاقة خاصة تعزم في بيت متى دخل بيته وبينه وبين في لبس حوارات وناس نقيل يشوفه يقول له تحت التينة رأيتك وبطرس واخد منه رقات ويوحنا بن زبدي بيدلعهم يقول لهم يا أولاد الرعد ابني الرعد عشان حماسهم في دلة وفي عمق وفي عشرة وفي حاجات خاصة بين المسيح وبين كل واحد من الاثناشر وهي دي اللي عاملاهم قديسين هي دي اللي مخلياهم قادة انه بينه وبينهم حاجة ربنا يسوع له المجد مع حرصه على العمل الضخم حريص جدا على العلاقة الخاصة اللي بينه وبين كل واحد من ولاده من من المساعدين دول من الخدام اللي هيشتغلوا بيقولوا كمان في علم الإدارة والتخطيط والكلام ده في حاجة اسمها جوب ديسكريبشن يعني ايه سموها ايه يا بالعربي توصيف التوصيف التوصيف الوظيفي ها تلاحظوا لما دعاهم حدد لهم بالظبط ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش لما تقروا متى عشرة او لوقا عشرة تلاحظوا ان ربنا يسوع حدد ليهم بالظبط المهمة والمحاذير كمان مثلا يقول لهم ايه هتدخلوا كل قرية بس ما تدخلوش قرية مش يهودية في الاول في محاذير يقول لهم مثلا إلى طريق أمم لا تمضوا إلى مدينة للسامرين لا تدخلوا في محاذير إنما ادخلوا وبعدين هتعملوا إيه فيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين ويقول لهم هتقولوا إيه بالظبط وبعدين في السكة في ناس هتقول لكم ما تيجي يا عم تشرب شاي لا تسلموا على أحد في الطريق ما تضيعوش وقتكم وبعدين تاخدوا إيه وما تاخدوش إيه أول إرسالية ما تاخدوش حاجة خالص عشان تركزوا في المطلوب بس بعد كده مفيش مانع تقولوا هم نفسكم شوية شوية يعني اعداد قادة حتة بحتة اللي يتعمل واللي ما يتعملش وبعدين شوفوا بقى كمان في متى عشر يقول حتة جميلة قوي يقول لهم ايه اللي هيحصل كمان عشان لا يفاجئوا بشيء دي شطارة القائد يقول لهم بصوا مش كل البيوت هتفتح ومش كل الناس هتستقبلكم ما تتخضوش في ناس هترفض ما تنزعجوش وقال لهم يعملوا ايه في الحالة دي وقال لهم بصوا ده في اكتر من كده ليس التلميذ افضل من معلمه ولا العبد افضل من سيده ان كانوا قد لقبوا رب البيت ربنا يسأله المجد ببعل زبول فكان بالحري اهل بيته مش هم شتموني وقالوا عليا رئيس سلاطين هيحصل معاكم كده دي توعيه توعية عشان عارفين لو حصل مع واحد فيهم حاجة زي كده من غير ما يتوعى كان اتهز كان اتخض انما لما بتحصل هو بيشتغل توقع المسيح قال له كده القائد قال له هيحصل كذا ما تخافش كمل شغلك عادي ما يهمكش هتغلب برضه في الاخر يبقى قال له هيحصل ايه كمان آه التوصيف هنا في منتهى الدقة والحكمة والعجيب لما تتتبع بقية رحلة المسيح تلاقي حتى التوصيف كل مدى كان بيزيد يعني المسؤوليات بدأت بشكل وانتهت بشكل آخر يعني كان بيطلع بيهم السلمة زي ما يكون مدير شاطر وعنده موظف ويديله مسؤولية يسد يديله مسؤولية أكبر يسد يرقيه تدرج بحكمة وهو قائد عارف إمكانيات اللي تحته وشايف بالظبط ماشي ولا مش ماشي فاللي ماشي يرفعه عشان بعد كده يختار اذهبوا واكرزوا للعالم أجمع من جمال المسيح القائد له المجد متابعة العمل يقول بعد الإرسالية الأولى دي رجع التلاميذ بفرح وشوفوا النص بقى يقول إيه أخبروه بكل ما فعلوا وكل ما علموا يقعد معاهم بقى عملتوا ايه مش قلتوا ايه لا الاول عملتوا ايه فاكرين اصله يعمل ويعلم لازم دي قبل دي فعملتوا ايه واحد يقول له ده انا اكلت عند عم فلان حتة خروف يقول له ما كانش مطلوب الحكاية دي مثلا يعني نقصد ايه في حاجات أعمال في السكة مش تعليم بس بس بيراجع عليهم فرجعوا وهم ما عندهمش مشكلة يحكوا للمسيح خلي بالكم لأن العلاقة بينهم وبين القائد علاقة حب علاقة ثقة ما عندهمش مشكلة أبدا أن الواحد فيهم يقول له أنا غلطت في كذا ما ده قائد محب ده كله أب أبوة مش هيشدوا مش هيعنفوا خالص هيصلحوا فكانوا حريصين انه يحكوا له كل حاجة قالوها كل حاجة عملوها هم نفسهم حريصين على دي كان ياخدهم في موضع خلاء ويقول لهم ايه اصل الدنيا هتزحم تعالوا نلحق ناكل لقمة لوحدنا او نقعد لوحدنا ربنا يسوع له المجد كقائد كان قدامهم كمان احنا قلنا انه قدوة وانه بيفوض وانه واضح الرؤية وانه يؤمن بالعمل الجماعي كان بيديهم فرصة يناقشوه ربنا يسوع له المجد كقائد في قادة ما تديش فرصة لحد يتكلم هي كده ديكتاتورية مشهورة إنما المسيح له المجد كقائد يعلمنا كيف يكون القائد محاور محاور خمس خبزات مشكلة خمس تلاف واحد يرمي المشكلة قدامهم تعالوا يا ولاد نشوف هنعمل ايه نعمل ايه ما انت عارف هتعمل ايه يا رب وانت حد هيراجعك في كلامك فيبتدوا يجتهدوا واحد يقول ده لا يكفيهم أكل ب 200 دينار التاني يقول احنا لقينا خمس ترغيفة بس دي هتكعمل ايه دي شوفوا في حوار لحل المشكلة ما عندهم ما ربنا يسوع يعمل كده وبعدين يقول ايه طب قعدوا اتكئوهم ونوصل لنتيجة فربنا يسوع يحاور اللي بيشتغلوا معاه القائد المحاور يكسب ثقة اللي حواليه و... ويشتغلوا معاه بارتياح القائد الدكتاتور ناس تقع منه كتير المسيح له المجد يكسب كل اللي حواليه يخليهم يفكروا معاه يحسوا بالمسؤولية معاه يبتكروا معاه هم نفسهم يفكروا طب نعمل ايه طب اعمل كده اعمل اعمل اعجب ما في الحتة دي ان ربنا يسوع المسيح يضع ثقته لواحد زي يهوذا هذه بقى اللي انا مش عارف اقولها ازاي هل المسيح كان يغفل ان يهوذا بياخد من الصندوق عجيب مرة واحد خادم راح لأنبا أثناسيوس بني سويف الله ينيح نفسه قال له يا سيدنا جه الخادم ده يشكي لي زمان فلان عندك بيسرق الصندوق مش امين فجاي يقول لي انا كنت خادم صغير سيدنا قال لي يا ابني سيبه معلش ربنا يتوبه فرجع متغاظ جدا ايه ده ما ما تجيبه وتشده وتحكمه وتعمل وانا طبعا فعلت معاه وقلت ايه اللي بيعمله سيدنا ده لغاية ما تنبهت في مرة انه ربنا يسوع عمل كده مع يهوذا بحكمة سيدنا شايف انه في طريقة تانية لتوجيهه لانه ما يمكن لو طرده هيفضل حرامي بقيت عمره في حتة تاني انما يمكن لما يغمره بحب يتظبط معرفش الحكمة ايه لكن ايه القائد ده اللي يفضل مدي الثقة لشخص غير امين لعله يكون امينا يهوذا يقدر النهاردة يقول له يا رب ما اديتنيش فرصة يقدر ده يقول له ده انا خليتك امين الصندوق وانت اكتر واحد في الاتناشر مش امين ولمحت لك بدل المرة مرات ان انا عارف وانت برضه ما رجعتش يعني المسيح ياما لمح ليهوذا طبعا كونه بيغسل رجليه ويقول له اعمل اللي هتعمله بسرعة كونه جاب ساكبة الطيب عشان ترمي فلوس في على المسيح له المجد مبلغ ضخم يقوم يهوذا اللي يعلق ويقول مش خسارة فيقول له ما تزعجهاش كلام ليه ده هي دي اللي عارفة قيمة القرش مش انت انت القرش غلبك هي غلبة القرش انت الفلوس عميهاك هتبيعني عشان الفلوس هي الفلوس ارخص حاجة عندها انما انا الاغلى ده هو بيعلمه عاوز يقول له يهوذا كده واحدة غريبة ما دقتش اللي انت دقته ما خدتش الثقة اللي اديتها لك شايف بتعمل ايه بالفلوس او المبلغ ده عمره ما دخل الصندوق عندك بيترمي كده لان الفلوس مش هي المهمة لكن خلاص النفوس هي المهمة هذا القائد العجيب اللي يفضل يحاول مع شخص خائن يا صاحب لماذا جئت كأن المسيح بيقول له كان نفسي اللحظة دي ما تجيش أنا جاي أموت واتصلب بس بلاش أنت بلاش بإيدك أنت بلاش بقبلة أبقبلة تقبل ابن الإنسان عتاب وحب ودالة لكن ده لو واحد عندنا موظف ده احنا كنا نرفده ونلبسه قضية ونسجنه لما يطلع اللي وراه انما ربنا يسوع كل ده ما جاش في باله كل اللي شغله يهوذا ذاته مش عاوز يخسره لان يهوذا اكيد ابتدى صح والا ما كانش المسيح دعاه فالمسيح حزين جدا على يهوذا كقائد بس كقائد اب مش قائد مدير في فرق كبير قوي بين القائد الاب اللي ما يقدرش واحد من ولاده يترمي ما ينفعش ما ينفعش تقول لي يعقوب عندك 12 فيها ايه لما واحد يروح ما يبقاش يعقوب اب ده ال11 قدام عينه انما يتعمي عشان يوسف يفضل ال 12 هو الغالي زي الخروف الضال واحد على مية يفضل شغله برضه حزين عليه اذا القائد مش قائد كده على الورق لا ده اب حب فما يقبلش واحد يضيع بالساهل ويديله بدل الفرصة فرص ويفضلوا يحطوا الفلوس عنده يمكن اقول ايه يمكن اكتر من سنة وهو بينهب الصندوق انما ربنا يسوع بحكمة عجيبة كان ساكت ويمكن بيغرقه حب وبيديله ثقة اكتر عشان يتظبط لكن اسلوب ال الرافد ده ما كانش هو اللي هيصلح يهوذا ابدا ربنا يسوع له المجد القائد يعرف متى يكون حاسما وحازما وديع جدا باله طويل جدا احترم كل من حوله يحاور يفوض يوزع الشغل يوصف المسؤوليات انما في لحظه يكون مرعبا ومخيفا والكل يقف كاشش يوم دخل الهيكل وصنع صوتا تلاميذ التلاميذ دول اللي بيحبوه بيناموا جنبه تخيلوا بيناموا جنبه في العراء كده في الخلاء لما شافوا المنظر اللي رعب الدنيا ان رؤساء الكهنة وقفوا انتباه وهو داخل الهيكل يطهره فمش معنى الطيبة الزائدة فيه كقائد انه ما يعرفش يشد الشدة التمام يعرف يشد الشدة التمام بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص يقلب موائد الصيارفة انتهى الشدة بس على فكرة هو ما ضربش ناس ما ضربش ناس هو كان بيطرد البهايم اللي دخلت الهيكل الصوت ده كان عشان طرد البهايم لكن كان بيقلب المواد اللي عليها فلوس ليه لان بيتي لا تجعله بيت ابي بيت تجاره الفلوس ما تدخلش المكان ده ابدا لكن بمنتهى الشد عشان كده انطبقت عليه كلمة غيرة بيتك أكلتني لأنه غيور على بيته جدا ربنا يسوع له المجد أختم بحتة أنه قائد يرى كيف تمتد الخدمة بعد اختفائه حريص أن تمتد الخدمة بعد غيابه إنما طبعا ربنا يسوع عمره ما هيغيب أقصد بالنسبة للمسيح صعوده ربنا يسوع من أول من أول بداية خدمته حاسب كويس قوي حين يصعد كيف تكون الكنيسة مفيش حاجة أبدا نقصت كل حاجة كانت معدة مفيش سؤال كان محير التلاميذ ساعة ما صعد المسيح كان كل حاجة عارفين هيعملوا ايه وقال لهم بس في قوة من الأعالي لأن ده مش شغل الدنيا لكن كانوا عارفين يعمدوا ازاي ويقدسوا ازاي ويمسحوا الناس بالدهن ال- زيت المسحة المرضى ازاي ويوعظوا يقولوا ايه ويعملوا معجزات امتى ويشدوا الشدة التمام امتى ويروحوا فين ويجتمعوا يصلوا امتى كل حاجة تمام كل حاجة تمتد حين يختفي المسيح على العيون لكن اختفى عن العيون ودخل في قلب كل تلميذ بقى كل واحد منهم شارب روح القائد كل ما كان يصنعه المسيح يصنعه تلاميذه بقى اللي يشوف بطرس يشوف المسيح واللي يشوف توما يشوف المسيح واللي يشوف يعقوب يشوف المسيح خلاص بدل ما كان في مسيح واحد طبعا تجاوزا يعني انتوا فاهمين انا اقصد ايه بقى في 12 وفي 70 وفي الافات وعشان كده يقول لهم الناس هتشوفكم فتشوفني زي ما شافوني وشافوا الاب هيشوفوكم هيشوفوني بعد ما نختفي فتبقى الرسالة اللي بدأها المسيح لا يمكن تقف ليه لأنه كان قائدا حكيما في قادة في التاريخ كانوا موهوبين وعظماء انتهت رسالتهم بنهاية حياتهم ليه؟ معرفش يعمل اللي عمل المسيح طبعا طبعا أنا يعني مش بركز على حتة لاهوت انتوا فاهميني لأنه ربنا له كل المجد إنما احنا بنركز حتى في إنسانيته الكاملة إزاي المسيح له المجد يعلمنا نبقى خدام قادة لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين